بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مشاهدين الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الأمن والأمان أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام ماذا بعد مرور عام على اجتياح غزة هذا هو عنوان لقاء اليوم الجزء الثاني بإذن الله تبارك وتعالى ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول والسداد اللهم أمين مشاهدينا الكرام احنا حلقة اليوم حلقة ان شاء الله تبارك وتعالى حلقة مميزة بإذن الله ليه احنا بنتكلم بعد مرور عام على اجتياح غزة ما الذي تم ما الذي حدث هل الأمة أصبحت مستيقظة وأصبحت تعي أمر الأمة الإسلامية وأصبحت تعي قضية القضية الأساسية والقضية الأولى للمسلمين ألا وهي قضية المسجد الأقصى وقضية القدس وقضية الشعب الفلسطيني هنتكلم في الموضوع ده بإذن الله تبارك وتعالى مع أستاذنا ومفكرنا الكبير مؤرخ الكبير الأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ولكن قبل ما, ما, ما, ما ندخل في موضوعنا مشاهدينا الكرام أحب أنوه لمسألة مهمة جدا يعني ومن حسن الطالع يعني استضافت المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من علماء جمهورية مصر العربية وبالتحديد مجموعة من الأخيار في قناة الرحمة الفضائية اليوم كان فجر اليوم السبت كان غسيل الكعبة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام اللهم أمين يعني إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بيت الحرام مهد البشرية الأول أحب أقول لحضراتكم مشاهدينا الكرام إن زي ما احنا شايفين على الشاشة إن اليوم فجر اليوم السبت كان فضيلة الإمام الشيخ محمد حسان نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمه وفي عمره اللهم أمين والأستاذ محمود حسان مدير عام قناة الرحمة أيضا كان فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والسيد علاء مبارك كانوا في غسيل الكعبة في هذا المشهد الكريم المبارك ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام اللهم أمين اللهم أمين زي ما احنا على شايفين على الشاشة مشاهدينا الكرام فضيلة أساتذتنا الشيخ يعقوب وبعدين هنشوف مع بعض فضيلة الشيخ محمد حسان والأستاذ محمود حسان ما شاء الله زي ما احنا شايفين على الشاشة نعم شيخنا الشيخ حسان اهوت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ف يعني وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بيت الله الحرام وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين اللهم أمين وأن يديم علينا الأمن والأمان والاستقرار اللهم أمين اللهم أمين مشاهدينا الكرام النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى هنتكلم عن اجتياح بعد مرور عام على اجتياح غزة وده مخطط انهم يريدون القضاء على المسجد الاقصى في تفكيرهم يريدون القضاء على البيت الله الحرام ويعني وتعالى الله عما يقولون والله تبارك وتعالى يحفظ المسجد الحرام ويحفظ المسجد الاقصى وسائر مساجد التي ترفع ويرفع فيها اسم الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر ويحفظ المملكة العربية السعودية وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين اللهم أمين اللهم أمين يا رب احنا زي ما احنا شايفين ما شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيت الله الحرام مشهد جميل ومشاعر يعني بنتمنى ان احنا نكون موجودين فيها لان مشهد يعني يعني في شهر الله المحرم ونقول مع الشهر الكريم تصفو الأرواح وترق المشاعر وتسمو العواطف وتعلو النفوس وتعيش الخواطر في جو إيماني رقيق وتسبح في بحار من النور ذلك النور الذي يأتيها مددا من الفيض الإلهي والرضا الرباني وكيف لا وكل الأرواح والمشاعر والعواطف والنفوس والخواطر قد لبت نداء رب العالمين واستجابت لأمر الله عز وجل زي ما احنا شايفين أستاذ محمود حسان هو ما شاء الله استغل وجوده هناك وعمل عمره ما شاء الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه اللهم أمين فيعني ما شاء الله الكل أنا عارف إن الآن مشاهدينا الكرام الكل بيتمنى ويقول اوعدنا يا رب ودي يعني لأول مرة احنا بنشوف هذا المشهد من الداخل وده مشهد احنا ب- يعني بفضل الله بننفرد به هنا في قناة الرحمة آه، والمشهد ده بيتكرر كل عام آه، في غسيل الكعبة وده الأستاذ علاء مبارك اهوت ما شاء الله تمام ما شاء الله ما شاء الله آه، مشاهدينا الكرام آه، يعني بعد المشهد الجميل بيت الله الحرام ننتقل إلى آه، المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين مسجد الأقصى وفلسطين وشعب فلسطين وقطاع غزة وماذا تم وماذا حدث بعد مرور عام بعد الفاصل نلتقي مشاهدي الكرام
سنعود بإذن الله
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول وسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول
عدنا بفضل الله
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض أهلا بكم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بضيفنا وعالمنا والمفكر الإسلامي الكبير والمؤرخ الإسلامي الكبير آه، الأستاذنا الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي أهلا وسهلا يا دكتور مرحبا جمال أستاذ.
ربنا يكرمك ويعزك آمين.
ويبارك في عمرك أنا لا، عارف إن لا.
حضرتك آه، يعني لا، مفيش مشكلة، آه، مفيش ولكن الحمد لله رب العالمين آه، هدخل مع حضرتك مباشرة دكتور جمال نحن في حلقات سابقة نذكر ونكرر ما قلناه في عبارات آه، بسيطة آه، بأن آه، إذا كان اليهود يقولون لا معنى لإسرائيل بدون القدس فنحن نقول لهم لا معنى للعرب بدون فلسطين قلنا أيضا ليس لليهود حقوق تاريخية أو شرعية أو قانونية في بيت المقدس القدس هي قضية المسلمين الأولى بيت المقدس إسلامية وتحريرها فريضة في رقاب المسلمين نكرر هذا الكلام من أجل أن احنا حتى لأن الله تبارك وتعالى سيسأل كل إنسان منا ماذا قدمت لدين الله ماذا قدمت تجاه قضية فلسطين هدخل مع حضرتك دكتور جمال ما ماذا بعد مرور عام على ابتلاع غزة عايز أسأل حضرتك السؤال من هم قادة العدوان
الحمد لله الذي علمنا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا أن التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين نعم ليميز الله الخبيث من الطيب ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه والذي علمنا سبحانه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين والذي علمنا أن معرفة المجرمين الذين يعيثون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا يترتب عليها يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم نعم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى نعم وحينما نعرض الآن لهذا الموضوع قضية العدوان مم.
الصهي غربي على فلسطين إنما نهدف نصرة لإخواننا على أرض فلسطين نعم ال- هذا العدوان يعني ت- يعني تواطأت فيه الدول الأوروبية الغربية وتحت سمع وبصر المنظمات الدولية وأيضا تواطأ معهم خطاب من أبناء العالم العربي والإسلامي هذا العدوان الذي يعني آه، آه، كان موقف الدول الأوروبية في موقف الداعم المادي والعسكري وكان كمان آه، حماية الموقف في ال- آه، عبر ال- آه، المنظمات الدولية ال- هذا العدوان كان يستهدف وقت المقاومة على أرض فلسطين نعم.
وقت المقاومة على أرض غزة بالذات يعني دي القضية الأساسية القضاء عليها القضاء عليها مش قضية تركيع المقاومة يريدون منها أن تعترف للكيان الصهيوني الذي اغتصب فلسطين بدعم من الدول الغربية عاوزينه يقول لا امتى أصحاب الحق كما فعل أصحاب أوسلو ولكن إخواننا في غزة ما شاء الله رغم أنه بيواجهوا إيه كيان عبارة عن دولة ضخمة دبابات وطيارات وصواريخ ومدعومين بأسلحة الدمار الشامل من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ويواجهون شعبا أعزل لا عنده دبابة ولا طيارة ولا آه، يعني سلاح لا- مم.
و- وإيه عدو يعني أيضا يركب ال- يواجه الع- ال- المقاومة الباسلة عبر الدبابات ما بعرفش وجه لوجه فكنا ربنا سبحانه وتعالى هذا العدو يهدف إلى إسقاط شأفة المقاومة بفضل الله عز وجل لم ينجح في تحقيق شيء مم.
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا لكن على الجانب الآخر خلنا في غزة قدموا شهداء 1600 ما بين شهيد وق- و- و- و- و- وجريح و- ومعوق يعني ال- ال- أثار العدوان نعم.
اللي هو حتى النهارده يعني طبعا العدو ربنا سبحانه وتعالى لم ينجح في انه يحتل القطاع لم ينجح في وقت ال- ال- الانتفاضة لم ينجح في انه هو يمكن السلطة من ان تدخل القطاع على دبابات ال- العدو الصهيوني نعم.
يعني الصب الشعب صبر وثبات وصمود شيء غير متو... يعني و... ويقبلون على الموت بصدر رحب تجد ان في الابتسامه العريضه مش مش متأففين لانهم رضوا بالله ربا وباسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول ادركوا ان مقتضيات العبوديه لله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين نعم.
أولى الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير فربنا سبحانه وتعالى كان الصمود وكان الصبر وكان الثبات وكان النجاح أن العدو انسحب دون حتى ع- يعني آ- آ- آ- أن يترتب عليه أي نتائج لكن المشكلة ال- هذا العدوان مش ليس العدوان الأول ده فلسطين وغزة تائن مرافع السلام من من 91 سنة 91 سنة 91 سنة مم.
بتاع المشكلة ان الموقف ال- ال- ال- الاجرامي بتاع المنظمات الدولية الموقف بتاع العالم الغربي المنظمة الأوروبية هذا الشعب الأعزل المسكين الذي يعاني هذه المعا... حوالي 22 يوم آه، من من 27 رجب لغاية آه، السنة الجديدة ما آه، حتى الآن انتهت ال ال ال ال ال ال ال ال ال السلاح الطيران توقف وإن كان النهاردة كان في غارة أي.
لكن الحصار والتجويع مستمر.
مستمر. مستمر يعني الحرب مستمرة والحصار مستمر على مسمع ومرأة من الجميع ما ما فيش ما فيش حياء يا أستاذ ملهم إن لم تستحي فاصنع ما شئت يعني شيء اللي بيتكلمون عن حقوق الإنسان ويتكلمون إذا حدث أصاب إنسان من أبناء الغرب أي إصابة زي المشكلة بتاعت الشاب النيجيري ده نعم.
اللي قالوا إنه كان عاوز يعمل تفجير ولم يقع التفجير طب المفروض وت- ودماء المسلمين التي كانت ترق ما تكلمتوش ليه ليه تحولتم إلى شياطين خرس نعم.
هي دي المشكلة الخطيرة المشكلة إذا العدوان ربنا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا نعم.
لكن يظل الآن يا أستاذ ملهم نعم.
الحصار هذا يبد أن ينتهي لأنه لا يحل الرسول صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبست.
حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من حول ولا خشاش قوة الأرض إلا بالله.
اتركوها حرام عليكم هذا لا يحل وه- وهذه فتاوى علماء الإسلام لا يحل حصار الشعب في فلسطين ويعني دول السؤال دول مش إخواننا في العقيدة نعم أخواننا في الإسلام دول أخواننا إخوة مصير وربنا سبحانه وتعالى قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مم.
قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا كيف ننصره ظالما قال ترد عن ظلمه ما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه العرض وتنتهك به حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته ولكن إذا خذلوا في موضع خذله الله في موضع يحب فيه نصرته فإذا الشعب إخواننا في فلسطين الآن نعم نحن نذكر العالم العربي زي ما حضرتك منذ قليل في البداية تمام قلت ان نصرة فلسطين وشعب فلسطين وتحرير فلسطين فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك احد كل على قدر طاقته لا قادة ولا زعماء ولا جند ولا ضباط ولا احد يعذر الامة واقعة تحت التكليف من 91 سنة من 91 سنة الامة واقعة تحت التكليف نعم.
لان اذا سطع على ارض الاسلام ده الحكم الشرعي اذا سطع على ارض الاسلام عدو وأخذ شبرا واحدا من أرضها فقد أصبح متعينا في رقاب أهلها وبعدين الأقرب فالأقرب والعدو ده دي 91 ده اغتصب وطنا بأكمله في وضح النهار يا أستاذ ملحق صحيح.
في وضح النهار صحيح. والذي غرس هذا كان هي الدول الأوروبية لذلك أنا أطالب الآن المؤسسات الحقوقية شعب فلسطين حوالي 4.5 مليون خارج الأرض المحتلة أنا أطالب عبر أجهزة الإعلام أن يعملوا حكومة فلسطينية في الظل في الخارج ويبتدوا يتواصلوا مع الحكومة ال- داخل أرض فلسطين ويبتدوا يحركوا الدعاوى الجنائية عبر المنظمات الدولية ضد بريطانيا وضد فرنسا وضد إيطاليا وضد الولايات المتحدة الأمريكية لأن هم الذين أبادوا وشردوا الشعب الفلسطيني وهم الذين مكنوا ال- العدو الصهيوني آه، من أرض فلسطين خليني اقول لحضرتك حاجه ده كلام حضرتك كلام مهم جدا يا دكتور جمال وكلام واقعي و- وحلول عمليه تطبق وتنفذ ولكن يقال الان يا دكتور جمال طب ما هم مختلفين مع بعض الفصائل الفلسطينيه حماس وفتح مختلفين مع بعض اذا كان هم مش خايفين على قضيتهم اذا كان هم مش متفقين ومتحدين على قضيتهم احنا اللي هنتفق ون- ونتحد آه، أستاذ ملهم هي مش قضية الشعب الفلسطيني تعالى نوضح الكلام ده بعد الاتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله استاذ وبركاته عبد العزيز اهلا وسهلا ازي حضرتك يا استاذ محمد اتفضل الله يكرمك اهلا وسهلا اتفضل ازي حضرتك عامل ايه في نعمه الحمد لله اسال اتفضل الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك فيكم امين آه زي ما الدكتور جمال كده زي ما حضرتك بتقول يا دكتور مم.
آه اين الحياء مفيش حياء فقتل قتل فرد قتل فرد مؤمن قتل فرد كافر في غابة جريمة لا تغتفر تمام وقتل شعب أعزل وقتل شعب أعزل مسألة فيها نظر مم.
أين ح- أن- أين الحياء كلام أين الشيخ الحياء حسام من- الله جميل من هذا الواقع المرير الذي تحياه الأمة فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكشف الغمة عن آمين.
هذه الأمة آمين يا رب.
وأقول للدكتور عرف أن هذه البرامج التي تعرف الأجيال نعم.
ب- آه، ح- بتاريخ المسجد الأقصى هي والله من أنجح آه، ال- البرامج صحيح، وأسأل صحيح.
الله العظيم رب العرش العظيم أن يحرر المسجد الأقصى يا رب يا رب في الله الوقت آمين.
القريب امين يا رب ف- شكرا آه، أقول
شكرا جزيلا الله يكرمك بتقول حضرتك القضيه مش م- مش خاصه أنا قلت بس بفلسطين فضلت الأستاذ أن أنا أذكر بشيء مهم ماذا أثار العدوان الآن 30 ألف طن من النفايات نتيجة الخ- القنابل الفسفورية م- مدمرة في المنطقة الأرض ما بتزهرش يا فضيلة الأستاذ السنة نعم.
ما فيش طلع الآن انتشرت أمراض لم تكن موجودة في المجتمع الفلسطيني في حصل ال- الإجهاض المبكر التشوه الأجنة ال- ال- ال- المياه تلوثت وعدد كبير في عدد كبير من الأطفال يموت مدارس الأمرواء ضمنت اللي تبع الأمم المتحدة حتى الأمم المتحدة لم تحرك أنا سمعت الأستاذة كريم آه، أبو زيد اللي كانت مفوض العام الأمم المتحدة قالت أشياء فعلا رصدنا الحاجات دي وضعناها لكن الأمم المتحدة لم تعمل شيئا كل فلذلك أنا عاوز أقول الآن ال- التلوث الأمراض الجماعية الناس عشان تخرج عشان تخرج الجرحى أو عشان يطلع يتعالج بره يروح لمين يروح لمين يعني نعم.
إذا كان حصل القضية السؤال هل دي قضية الشعب الفلسطيني ولا شعب العالم الإسلامي سؤال مهم جدا هي قضية العالم الإسلامي نعم.
السلطة الفلسطينية دي وغزة دول طرائع الأمة لكن ما لهمش مش مفوضين أصلا في أن يتصرفوا هذه التصرفات على أرض فلسطين افرض خلاف بين حماس وفتح تمام نعاقب شعبي بأكمله عشان حماس وفتح نعاقب شعبي بأكمله نساء وأطفال وزمنة ومرضى علشان خلاف بين حماس وفتح مم.
يعني أسيبه يموت علشان حماس وفتح مش هيصطلحوا لأن شتان بين الطرفين مم.
السلطة الفلسطينية سلمت للعدو الفلسطيني صاحب فلسطين وهو على فكرة هم بيتصوروا ان العدو وعدهم قال لهم في دولة فلسطينية ركز معي وتذكر الكلمة اللي انا على ابواب الاخرة ربنا يطول في عمرك اقول لك ان الاستراتيجية بتاع العدو الصهيوني لا دولة فلسطينية في ارض فلسطين لا دولة لا دولة إيه إيه إيه إيه على ارض فلسطين وهو قسم الضفة دلوقتي بيجي نابلس في الشمال قسم جولة صحيح.
والقدس الان تم تهويدها ممر واحد الق- القدس عبارة عن ايه عبارة عن قلاع ضخمة تحيط بها من الناحية الشرقية والغربية و- و- والجبليه ال- ال- لا البحرية وال- و- ممر واحد يربط الآن القدس كلها دلوقتي اتهورت ما عدا الجزء بتاع المسجد الأقصى أي العدو لا يعرف السلام انما دايما يتكلم عن الردع المستمر يعني في انا قرات اليوم مقاله ان العدو بيعد لخ- لحرب قادمه تحت سبع مرص المنظمات الدوليه واستاذ ملهم نعم.
المنظمات الدوليه طب احنا يا شعوب العالم الاسلامي اللي بطالب الحقوقيين الان اللي- اللي فزعوا الشعوب اتكلمت اتحركت الناس الذين لا يدينون بديننا تحركوا تحركوا.
تحرك الشهامه والمروءه اصل الشهامه دي بتخت... ممكن تلقى واحد في ناس ولاد بلد كده في ناس عندهم شهامه ومروءه المجتمع الغربي الحقيقه بل انا شاهدت يهودا يعني وقفوا ينكرون ما يحدث على ارض غزه فانا عاوز اقول النهارده القراء القن... البن... البنيه التحتيه مدمره المدارس الم... المستشفيات يعني ما فيش فيش قطع غيار عشان اجهزه علاج يا استاذنا هسأل حضرتك من خلال السؤال هل العدو حقق أهدافه؟
لا لم يح... لا هو كان يريد التركيع أيوه ويرفعون الراية ويقولون نعترف بأسله هم كانوا يريدون الت- ما خرج من تواطؤات في الساحة ان المفروض كان في المفروض القضاء على حماس يا اخوانا دي مقاومة دي مش حماس المقاومة ده فيه الجهاد وفصائل أخرى وبعد وربنا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين الخير. طبعا هو كان في قتال وفي شهادة و- لكن القضية الآن المسألة افرض حماس مع ت- ما توافقش مع فتح لأن كما قلت لحضرتك عشان نعرف الحق فين والضلال فين فتح اعترفت للعدو بأنه له هو صاحب فلسطين ودي اللي هيموت عليها العدو عاوز كلمة من حماس بس تقول له أنت صاحب فلسطين قال لهم لا دي على جثتي لا اللي اعترف في كامب ديفيد يعترف اللي اعترف هنا يعترف وادي عربة يعترفوا لكن انا لا اعترف للعدو الصهيوني بشبر واحد من ارض فلسطين شوف يا استاذ احمد فيبقى ازاي هيتفقوا واحد اختار الخيار ال- ال- الصد- ال- ال- المقاومه واحد اختار الايه الصداقة.
المفاوضات مم.
واديله 19 سنه وصلوا التم... ال- ك- المفاوضات والتوقيع تس- في ظلها تمكن العدو من تنفيذ مخطط التهويد رغم ودي اللي انا طالب برضه اخواننا بتوع المنظمه التحريريه اللي خارج اللي, في اللي خارج في الشتات انه مطالب الامم المتحده يقولوا انت اتخذت قرار 181 اللي على اثره دخل اليهود وقاموا لهم دوله على ارض فلسطين وانتوا قلتوا في القرار ده القدس كيان مستقل تحت حمايه الامم المتحده وان احنا نسمح لليهود بدوله بس تسمح ليه ال- ال- ال- الفلسطينيين المشردين يرجعوا الى فلسطين نعم يقول يا أمم يا متحدة هذا هو القرار احنا عاوزين ال- ال- ال- ال- ال- ال- القدس اه، تتحرر من قبض الص- العدو الصهيوني وفي نفس الوقت ان احنا نفقد نقيم دولتنا نعم.
لا يملك ال- ال- المو- المنظمة الدولية هم بيدوروا انه حد يفتعتف لهم طب ما انتوا عندكم المنظمة الدولية اعترفت لكم بكيان على ارض فلسطين فانا عاوز اقول الشاهد اذا نخرج نرجع عشان ما يدوخش منا ال- ان ال- الهدف الاساسي تمام إن دلوقتي في خلاف بين حماس وفتح ايه ذنب الناس اللي على ارض غزه مليون ونص يروحوا بتوع غزه مقاومه وغيره ويروحوا بتوع الفتح انا الناس دول ذنبهم ايه عاوز حد يقول لي كده بالعقل يا اخوانا والمجتمع الدولي فين فين امريكا والرئيس اوباما والوعود التي اطلقها اشمعنى احنا اللي بلادنا كلها تراق فيها الدماء أين أمة الإسلام؟
أيوة أين أمة الإسلام أين أمة الإسلام فين أنت يا مليار ونص مسلم هتقولوا لربنا إيه ده كلام محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما واخوك مظلوم من ألف من 91 سنه مم.
بيعاني من القتل والتشريد كويس انه صامدين يا استاذ نعم بيدافعوا عن مين بس كمان هو بيدافع عن وطنه فقط ده ده وطن الأمة الإسلامية دي مي- مس- مصر ومعراج محمد صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وسلم ده مهاجر إبراهيم ولوط عليهما السلام ده محل إسماعيلات إسماعيل ومحل ال- الأنبياء ده م- أرض الرباط مم.
يعني ده بيدافع عن شرف الأمة بيسقط ح- ف- التكليف في رقبة الأمة ادعموهم يا ناس إز- ازاي ما انت تتعاملوا مع العدو وتفتحوا له ابوابكم و- و- و- و- و- و- والعلاقات متواصله ع- عبر العدو طب ده اعتبروه عدو زي العدو عاملوه زي العدو عاملوه زي العدو بس وبعدين في النهايه خرج الله.
الشعب الفلسطيني من القصه دي هرجع للجملة حضرتك قلتها ودي مهمة جدا ان قضية فلسطين لا- قضية المسجد الأقصى وقضية شعب فلسطين ليست قضية فلسطين وحدهم ولكن دي قضية الأمة الإسلامية قضية العالم لأن دي قضية عقيدة قضية الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى سيسأل كل إنسان منا ماذا قدمت
يعني شوف حضرتك الرسول عليه الصلاه والسلام استأذنك بعد الاتصال السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته ازيك يا اخو ملهم أم عبد الرحمن أهلا وسهلا انا ام عبد الله ان شاء الله أم عبد الله أهلا وسهلا بقول اتفضل.
لحضرتك يا استاذ ملهم دلوقتي احنا كنا جايبين قناه القدس وبنتفرج على الكلام اللي لما لا يتقال على مصر طب ي- المفروض يتهموا ناس معينه يعني احنا دمنا بيتحرق اما لا يقولوا اللي في مصر مصر علماء مصر ش- الناس اللي في مصر احنا دمنا بيتحرق والله العظيم دمنا مرق الا ما جبنا حضرتك دلوقتي وشفنا الكعبه والشيخ محمد حسان جواها ليه ليه ليه كده الظلم ده يعني احنا احنا كلنا فدا فدا القدس مالهم علماء مصر علماء مصر عمال يقولوا مش راضيين يتكلموا عن الج- الجدار اللي بيتبني بين مصر وبين فلسطين فين علماء الازهر ساكتين علماء اد واحد من علماء الازهر طيب.
كانت- يعني ارجوك يا استاذ ملهم يعني ارجوك ما احنا بنتكلم انت لو لو لو يعني منتبه معانا من البداية كلام الدكتور واضح طيب ال- اتصال من سوريا السلام عليكم أستاذ بسام السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا أه بس عندي سؤال يا فضيلة الشيخ نعم انه في تناقض بين أه تصريحات علماء المسلمين وخاصة انه م- أه الشيخ القرضاوي اصدر فتوى بس- بخطبة الجمعة بتحريم البناء- بناء الجدار الفولاذي اللي ع- في مصر بين تمام.
غزة ومصر تمام تمام بينما أه شيخ الازهر أه كمان آه، طلع تصريح منه بتأييد آه، بناء الجدار الفولاذي بحجة أه الامن القومي لمصر تمام طيب يعني في في تضارب في الفتاوى بين ما بين مؤيد وما بين معارض ما بين محلل وما بين محرم آه، هنتكلم في الكلام ده ان شاء الله باذن الله آه، عايز ارجع لحضرتك آه، دكتور جمال في مساله بقول ان قضيه الشعب الفلسطيني ليست قضيه حكومه فلسطين وحدهم ولكن دي قضيه الامه باكملها نعم يعني عشان ما نقولش يقول لك ايه هم السبب المشكله لا مش سبب نعم.
المشكله هم من سبب المشكله يا استاذ ملهم نعم المشكلة ان القضية ان في الشعب ده ما الشعب المقاوم ده مش عاوزين مقاوم عاوزين أمة ترفع الراية البيضاء عشان يدخل الص- أعداء الإسلام إلى بلادهم وهم يتمكنون منها الآن عبر القواعد العسكرية في كل بقاع الأرض المشكلة ف... إذا المسألة يجب أن المسألة تكون في منتهى المسألة العلماء أفتوا القاصي والداني بأن أن تحرير فلسطين ومد أهلها بالمال والنفس والسلاح فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد وقالوا العلماء لا يجوز الصلح مع الكيان الصهيوني ليه لأن قال مغتصب على اليد ما أخذت حتى ترد وقالوا أن كمان مقاطعة ال- الدول التي غرست هذا الكيان على أرض فلسطين فريضة شرعية لا يعذر من ذلك أحد وأن من خذل المسلمين عن القيام بهذه الواجبات فهو مفارق لجماعة المسلمين ده نعم.
حكم ربنا وإحنا عاوزين إلى الله نحتكم ولكن دكتور جمال هذه الآلة اللي الشعب والاحتلال الإسرائيلي آه، بما بما معهم من سلاح وقوة وعتاد وإلى غير ذلك ومع كل ده لم تقر هذه الإرادة إرادة الشعب الله الفلسطيني أكبر نعم هذه الله أكبر لأن شو الشيء الذي يلفت النظر يا أستاذ ملهم نعم.
فتاة كانت بتلعب مع مع قريناتها مم.
فنزلت الس- الصاروخ مع العدو لا يفرق بين الطفل هذه هو هذه وحة الديمقراطية نعم الذين يستقبلون استقبال الفاتحين في بلاد المسلمين وتفتح لهم المجالات الاقتصادية ويدعمون ماديا واقتصاديا بنت أصابها أحد اللي بقيت أصابها صاروخ فقطع ساقاها اسمها جميلة سبحان الله هذه بنت لما فاقت اللي من العاهل السهودي ربنا يبارك في عمره آه، طلب علاجها على نفقتهم وخرجت البنت تعالج وعملوا لها أطراف صناعية نعم.
فبيسألوها انت يعني ال- إيش- إيش- الابتسامة العريضة على وجهها وسعيدة لأنها بتحاول تمشي كل ثلاث ساعات تمشي 15 خطوة نعم.
كل ثلاث ساعات يعني إيه لأنها صعب لأن نعم، الثقيل نعم.
الاثنين فقالت أنا أتمنى أن أكون صحفية عشان أفضح الممارسات ال- ال- ال- العدو الصهيوني على أرضنا وكمان عشان أذكر الأمة بقضيتنا التي يجب أنها تكون شغلهم الليل بالنهار حتى تتحرر فلسطين كلها لأن الكلمة أمانة لأن- والكلمة شأنها عظيم نعم.
وخطرها جسيم نعم يعني اذا شوف ها بنت اهو مصابه والمعنويات مرتفعه والعجيب حتى الشعب انا شاهدت ش- رجل كان ع- في الم- المشهد ثلاث اولاد اطفال ميتين قدام مستشفى الشفاء وهل يحدثهم كانوا بيقولوا لا تط- لا تخافوا اطمئنوا يعني شوف حاجه يعني ايه ال- في صمود الواد اللي فات شفته مظاهره عند ع- عند مدخل رفح النساء هم بيتكلموا بيقولوا يا عالم يا اخوة اسلام احنا اخوانكم احنا اخواتكم احنا مش اعدائكم احنا لا نريد بكم شرا وأنا أد- أنا أدعو من أراد مصر وشعبها وأهلها بخير فوفقه لكل خير يا رب.
ومن أراد مصر وشعبه وأهلها بسوء فاقسم ظهره رب، يا واجعل رب، يا تدبيره رب، في تدبيره يا رب.
مصر دي كان لها دور عظيم مصر ما كانتش دلوقتي اختزلوا وما زالت وستظل وصل مصر اختزلوها مصر حدودها ما كانتش عند حدود غزة مصر كانت تتواصل مع جزيرة العرب وكانت تتواصل مع طرابلس الغرب وكانت تتواصل مع فلسطين وتتواصل مع س- سوريا والأردن والامتداد وكانت القيادة فترة في دمشق على عهد صلاح الدين وفترة كانت في مصر ده الكيان كله ما كانتش مصر هي حتى المختزلة دي هي الخ- أضف إلى ذلك نعم.
يا أستاذ ملهم نعم.
إن- النهارده لو العدو صهيوني وهو لن يقف لأنه هو بيدعي الح- هو الر- لا يقنع به الأرض التي اغتصبها هو نعم.
ده والدليل على ذلك العدوان على مصر سنة 56 والعدوان على مصر سنة 67 التاريخ يشهد.
والعدو يحضر لعدوان قادم ما ينشر الآن وما نشر عبر العدو يعد مين اللي ممكن يعرقل العدو ده التاريخ معاه مفتوح الشبه في سيناء مفيش قوات مصرية ما اللي خ- على 50 كيلو متر شرق القناة توجد القوات عقبال ما حد يتحرك يكون العدو اجتاح الكيان ده نعم.
مين اللي يعرقل مسيرته المقاومة المقاومة في لبنان المقاومة في سوريا المقاومة في الأردن المقاومة في فلسطين القاومة تأتي من الجزيرة العربية زي ما حصل لما حصل الحملة الفرنسية والمقاومة مشروعة مصر الحملة الفرنسية ماذا فعل المصريون قاوموا الاحتلال الفرنسي لغاية ما خرج كليبر نعم.
وخرج نابليون من مصر قتل كليبر اللي خرج ك- آه، لبنان الاحتلال الانجليزي قاوم الشعب المصري الاحتلال الانجليزي حوالي 70 سنة حتى راحت الجزائر قاومت الاحتلال الفرنسي تونس ح... ايطاليا قاومت الاحتلال آه، آه، آه، آه، طرابلس الاحتلال الايطالي نعم، لان نعم.
المقاومه مشروعه فرنسا قاومت الاحتلال الالماني يبقى اذا المقاومه دي هي هي اللي لها الشرعيه يا استاذ ملهم اللي هي دي لها الشرعيه الكلام ده يا دكتور جمال أنا في سؤال يعني أتى في خاطر من العدو ومن الصديق هد- ربنا سبحانه وتعالى بع- كافي هستأذنك بعد الاتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد أهلا وسهلا أهلا وسهلا أستاذ ملهم حياك الله وضياك أهلا بيك والله اتفضل.
نحن نحبكم ونحب هذه القناة الطيبة المباركة ونشاهدكم أبدا ربنا يحبك ويرفع قدرك اتفضل وعلماء من السعودية من ال- مصر نعم أنا حقيقة بس أريد آه، شيخي وأستاذي وحبيبي أستاذ آه، جمال نعم جزاك الله خيرا يعني إنسان مؤرخ ونستفيد من علمه لكن يا شيخ جمال نحن حقيقة نفتقد آه، أقول البعد التاريخي لقضية آه، فلسطين وكذلك أيضا لكثير من القضايا نفتقد الكتب نفتقد آه، بعض الأمور فلو أن شيخنا وأستاذنا وحبيبنا دلنا على بعض الكتب التي تبلور في أذهاننا وفي عقولنا هذه القضية لكي تضخ مزيد لأن حقيقة إن لم نربط الماضي بالحاضر حاضر فنحن بعداء جدا تمام تمام حاضر يا أستاذ أحمد حاضر حاضر إن شاء الله الأستاذ عبد الوهاب السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا استاذ ملهم اتفضل أهلا وسهلا جزاكم الله خيرا عنا والله شكرا جزيلا اتفضل وجزا الشيخ جمال الدكتور جمال منور ما خير شاء الله الجزاء.
أهلا بيك الله اتفضل يحفظك والله آه بصراحه والله احنا اللي بنشوفه ده يعني مؤثر فينا جامد والله نعم يعني مأثر فينا جدا جدا جدا ونرجو منكم يعني ايه تحث الناس على ال- الجهاد نعم حاضر ان شاء الله شكرا جزيلا الله يكرمك استاذ احمد السلام عليكم الاتصال انقطع طيب نعود بقول لحضرتك دكتور من العدو ومن الصديق يعني ال- ال- المسألة في منتهى ال- يعني الله سبحانه وتعالى ي- يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون نعم هذا هو يعني ايه هؤلاء هؤلاء هم اخواننا واحبائنا ولهم يعني ولايه يعني معناها حب ونصره وبعدين جاء التكليف من الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب و- والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين نعم.
يبقى معروف ربنا يسعى الولاء والبراء أخ- أخونا في فلسطين هؤلاء إخواننا وأحبابنا على كل الأرض العربية والإسلامية العرب العربية امتداد للأرض الإسلامية دول إخواننا أما الذين يحاربوننا ويغتصبون أوطاننا الذين غرسوا الكيان الصهيوني على أرض فلسطين ليست لنا ول... ليست لهم ولاية علينا يبقى زي المفروض اللي يدعمه وأقف إلى جواره وأتواصل معه والدليل على ذلك احنا ما الذي يعني من سنة سنة 18 نعم.
التواصل حصل بين العالم العربي والإسلامي كله مصر كان في يدها قطاع غزة 67 مم.
يعني كانت مصر تحكم قطاع غزة 67 كان أمادها في إيديها سنة 67 نعم ولكن الخطة العسكرية بتاعة القيادة في هذه الحالة انسحاب على مسؤولية الخاصة وبعضهم رفع ال- ال- ال- بتاع العاوز أقول إذا عاوز أقول إحنا أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وكذلك جعلناكم وسطا لتكونوا شهداء على الناس أمة وسطا، والرسول نعم.
عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من دعا إلى عصبية وقاتل العصبية وعلى مات على العصبية دعوها فإنها منتنة ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال كده فإخواننا في غزة دول مش أعداء لنا يجب يفهم الكل كده ولا انا سيبك من حماس وسيبك من فتح انا بتكلم عن شعب فلسطين الذي يعاني من الترويع وال وال وال وكل يوم س- سمعت السيده شاهدت خيمه في الباديه كانها في الباديه الست زوجها رجل ف- كبر في السن مش دريان بيجري حوله وهي الست قاعده لابسه الخمار بتاعها قول حتى ما بننام في- وين اروح وين اروح يا عرب وين اروح و- و- وهي تبكي وتقول المفروض حتى طول الليل ما بننام الزنانه شغاله على ودنا والصواريخ شغاله على ودنا من من فين من و- ومعتصمها هنا مفيش هو معتصمة اذا فالمفروض هذه مسؤوليات تواجبنا احنا نعمل ايه الان طبعا الاخ الكريم طلب مننا ان لازم الكتب.
تاريخ القضية فيها انا طب- وضعت الحمد لله ساقدم لاخواننا في قناه الناس في قناه ال- ال- الرحمة.
الرحمه 64 مرجع عن القضيه الفلسطينيه وكأهم مواقع شبكه المعلومات العالميه نعم اللي هي فيها المواقع بتاعة الأمم المتحدة وزارة الخارجية الإسرائيلية ومركز المعلومات الفلسطيني ومراجع أجنبية آمل إن قناة الرحمة تيسيرا للناس حاضر.
تنزل عليها بحيث إن الناس اللي يحب ياخذ معلومات حاضر.
و- و- وينشر لنا القضية أهمية المراجع نعم.
دي الحاجة حاضر.
الحاجة اللي أنا عاوز أذكر بها إخواننا الآن إن المفروض النهاردة لا زالت الحسابات مفتوحة بتاعة الإغاثة تع... يعني نعرف واجبنا نحن كأمة حساس حضرتك نستقبل اتصال البحرين ونعود لأن ده السؤال الآن بيتردد بين الناس كلهم طب إحنا نعمل إيه في ظل ما تتعرض له آه القضية الفلسطينية الأخ محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا وسهلا أخبارك إيه؟
أهلا بيك جزا الله خير الشيخ شيخنا ما شاء الله منور ربنا يبارك في عمره يا رب بارك الله فيه والله اتفضل اتفضل يا أستاذ محمد حضرتك سألت سؤال مهم جدا نعم.
من العدو ومن الصديق صحيح فقد آه، اختلطت الأوراق آه، الآن لكن لكن الحمد لله ال- الباطل بيظهر مم.
ودلوقتي يعتبر يعني مس- مثلث أنا بسميه مثلث واخد بالك إحنا لازم نواجه المثلث ده آه، الشيعة مم.
اليهود الصليبيين
تمام.
معايا يا أستاذ مرهم؟
تمام مع سيادتك
فلابد ان احنا اهل السنه والجماعه نواجه هذا المثلث عشان هم الثلاثه هم اللي يريدوا الاسلام ان ينهار.
نعم شكرا جزيلا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام أهلا وسهلا
مرحبا استاذ ملحم اتفضل يا أستاذ أسامة الله يكرمك والله نحبك في الله ربنا يحبك يا رب الله يكرمك اتفضل مرحبا يا دكتور جمال مرحبا بك يا حبيبي اتفضل والله نحبك في الله يا أستاذ- حياك الله.
دكتور جمال حبك الله ال- دلوقتي ال- الموضوع اللي بنتكلم فيه نعم.
دلوقتي احنا مشتتين ومفرقين فكيف هنجتمع على دولة واحدة اللي بيها ايه حتى الرؤساء بتوعتنا يعني ما فيش يعني كل واحد قصدك ليه رأي الأمة الأمة الآن مشتتة ومفرقة مف- اه تمام، مفرقة فانا تمام.
عاوزين يعني عاوزين بس تصبر عليا يا استاذ ملهم أنا سامع.
سامع حضرتك آه، عاوزين بس من الاستاذ جمال كيف يعني لازم نتجمع مع بعضين لازم نتجمع زي يعني نبقوا مشتتين وهم مجمعين فدي حاجه توجع القلب يعني بصراحه ربنا احنا بنتكلم في شيء والشعب في شيء والرئاسه في شيء وكل مكان كل واحد كل واحد في اتجاه تمام طيب كيف تتحد الأمة حاضر الأستاذ إبراهيم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ ملهم أهلا وسهلا الله يعزك أنا أشكر تفضل.
حضرتك على هذا البرنامج العظيم والله الله يكرمك اتفضل يا فندم وأشكر فضيلة الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي على هذه الحقائق نعم واسمح لي والله بالمداخلة يا أخي نعم
آه، أنا كلامي يعني يمكن يكون على شقين الشق الأول بالنسبة للعدو ودول الاحتلال عموما بالنسبة لدولة فلسطين والمسجد الأقصى نعم و- وهؤلاء لن يصلح معهم وعظ ولا إرشاد ولا مفاوضات ولا مؤتمرات يعني فضيلة الدكتور تفضل في بداية الحديث وقال وتك- وتحدث عن الحياة وانتهاك الأعراض وانتهاك الأوطان وهكذا يعني اسمح لي فضيلة الدكتور أن هذا الكلام لن يصلح مع العدو لأنه يريد ذلك ويتمنى ويتمنى الاحتلال ويتمنى إراقة الدماء ولن يستريح له بال إلا بإراقة الدماء وسفك الدماء ويرى الدماء منتشرة أمامه فهذا لن يصلح معه إلا أن يرزقنا الله عز وجل ده ده معتقد عندهم أصلا نعم معتقد نعم, آه، نعم.
لن, لن يصلح معه إلا أن يرزقنا الله عز وجل بصلاح كصلاح الدين آه، يعني يقضي على هؤلاء الأعداء والشق الثاني اسمح لنا يا أستاذ ملهم نعم
ال- الخطاب الموجه للعالم العربي والإسلامي قاطبة يعني أنا كمواطن بسيط ب- بالنسبة لفلسطين قلبي يكاد يحترق على ما أراه وتفضل الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي آه، وقال إن في ال- آه، هذا الشعب يعني مظلوم منذ آه، 91 سنة وهو يعاني آه، إلا أن المواطن البسيط يعني لا يملك إلا الدعاء أو المعونة أو مد يد العون إذا كان تمام، بطعام تمام.
أو نعم.
بشراب وإذا كان المعبر مغلق أو غير مغلق أو نعم، يصل نعم.
أو لا يصل في هذه الدوامة يعني نعيش وهذا المعترك نعيش والله أعلم واجبنا نحن كأمة تجاه القضية الفلسطينية هنعرف هذا الكلام بعد قليل ناخد اتصال دكتور سليمان السلام عليكم السلام عليكم أهلا بك يا أستاذنا، اتفضل، الله الله يكرمك أستاذ ملهم أهلا بالحبيب أهلا سلامي وسهلا.
لاستاذنا الكبير الحبيب الدكتور جمال ربنا يبارك فيه آمين يا رب اللهم والله انا عايز اخش مداخله واستاذنا طبعا يعني له تعليق على هذا الكلام نعم انا عاوز اقول احنا عاوزين نفهم طبيعه هذا الصراع لان الف ب في يعني في فهم الصراع نعرف طبيعه هذا الصراع وخصائص هذا الصراع فالصراع اللي بيننا وبين اسرائيل اسمه الصراع آه، اليهودي الاسلام ده رقم واحد وليس ال- آه، الاسرائيلي العربي صحيح وهو وهو صراع توقيفي وليس توفيقي مم.
ومعنى توقيفي يعني عقدي ومش حدود ومعنى مصيري ان هو ده مصير الامه الاسلاميه فهو صراع ديني قبل ان يكون صراع سياسي نعم وبعدين فلسطين فتحت بالاسلام سنه 13 هجريه ثم اكتملت 18 هجريه واصبحت الارض من البحر والنهر حتى تقوم الساعه ارضا اسلاميه. التفريط في شبر فيها تفريط في الدين فتوى الازهر سنه 56 بتقول الازهر في مصر ارض فلسطين ارض اسلاميه ولا يجوز التفريط في شرط صحيح.
واحد منها.
صحيح صحيح ومعنى ومعنى صراع توقيفي يعني ما ينفعش توفيقي ما ينفعش نقول حته لنا وحته لهم نجح العدو آه، اليهودي في ان يقول دوله فلسطين ودوله ايه اسرائيل لكن هذا هذا الصراع لا يقبل القسم على الاثنين هو صراع توقيفي فلسطين ارض اسلاميه لكن اسرائيل او اليهود النهارده استطاعوا ان ينقلوا هذه القضيه من قضيه من قضيه فلسطينيه اسلاميه الى قضيه عربيه ثم الى طائفيه تمام.
ثم الى قضيه ضائعه تمام ما شاء الله شكرا يا دكتور سليمان الله يكرمك آه، آه، واجبنا نحن كأمة أنا أعتقد الدكتور سليمان قال كلمات يا ريت إن احنا نعيد تكرارها عبر الأشياء احنا قلنا من قبل ولكن انا آه، حستأذنك نعم، في لقاء نعم، لكن قادم المفروض نجيب يعني- الفتاوى أيوة، نعم.
فتاوى علماء الازهر والمجامع نعم.
آه، الاسلاميه آه، ماذا قالوا في آه، نعم، نعم.
القضيه الفلسطينيه نعم.
يعني ال- الذين يرم- يرجون وراء ما يسمى بالدولة الفلسطينية نعم.
ودولة يهودية لا يخ- لا يجتمعان لا تفريط في حبة رمل واحد محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.
يعني القضية المفروض رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله علمنا.
عليه وسلم أول ما خد الدرس في ليلة الإسراء والمعراج وعرف إن في تكليف تحرير بيت المقدس من قبضة الاحتلال الروماني عمل إيه؟ رجع بدأ يدي الدرس علم الناس يا ناس دي الأرض المقدسة دي الأرض التي بارك الله فيها العالمين دي الأرض اللي أبوكم آدم وضع أساس المسجد الأقصى فيها وهي صنو للمسجد الحرام يا أولاد تحريرها من قبضة الرومان فريضة شرعية وبدأ يربي جيل العقيدة كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الطل- حادثة الإسراء والمعراج في الق- في السنة العاشرة من البعثة التحرير تم في 15 هجرية نعم يعني كم سنة يعني 15 آه، آه، آه، خم- آه، خم- يعني 15 هجرية تم التحرير يعني ما- لم تأخذ وقتا طويلا شوف شوف التربية التربية طب دي النقطة دي يا دكتور جمال بقى اللي أنا عايز أجي فيها من خلال واجبنا كأمة فين دور الآباء والأمهات تجاه الأبناء فين الجلسة الأسبوعية اللقاء الأسبوعي بين الأب والأم مع أولاده إن هو يربي أولاده منذ الصغر يا أولاد ده ال- ال- فلسطين دي أرضنا ده ده عقيدتنا ده دي قضيتنا الأولى صديقنا فلان و- وعدونا فلان نعم يعني مش ده المفترض يا دكتور حضرتك الكلام اللي بتقوله ده كلام جيد نعم يعني لو احنا واحد يقول لك انا اعمل ايه أي الشيء الطبيعي هو المفروض انه يعمل كتير أي ممكن يشارك في فعاليات يمكن ما يحدث يخرج يتظاهر واذا حب حد يأذيه يقعد مكانه زي ما حصل المتضامنين اللي جم من اوروبا ايوه نعم وقعدوا في الارض أيوه ما تحركوش من بدون مكانهم.
اشتباك.
الم- بدون اشتباك آه.
لكن لازم يعرف الغرب ان احنا لن نفرط في فلسطين ولا ننسى فلسطين فين الصحفيين يا استاذ ملهم فين اجهزه الاعلام اجهزه الاعلام الإعلام, الإعلام المصري بيجي إلينا إساءة بالغة لولا إذا القنوات زي الفضائية زي نعم.
الرحمة وغيرها من القنوات ال- ال- ال- التي أنا عاوز أقول الإعلاميون عليهم مسؤولية عظيمة صحيح.
لأن ربنا ادالهم منابر وسيسأل عنها يوم القيامة نعم.
فهذا لهم الدور الإعلام مهم نعم أيضا وزارة التربية والتعليم فين المقرر الدراسي اللي يعرف الولد بفلسطين ما فيش الكلام ده كان مقرر الدراسي اللي يقول له ده فريضة شرعية مين اللي يقول له ده عدوك وده صديقك اختلطت الأمور يبقى نعم.
إذن هنا بقى أولياء الأمور الأب لازم يعلم ولده يقول له يا ولدي فلسطين دي يديله ابتدي التاريخ كل مثلا أسبوع جلسة أسبوعية يجمع أولاده وأولاده معلومة معلومة واحدة دي يا ابن أبوك آدم استنوض على أساس المسجد الأقصى نعم.
ال- بعد المسجد الحرام ب 40 سنة ودي مسرى ومعراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وابتدي وبدأت معركة التحرير كذا وابتدى يتكلم عن أبو بكر وعمر وإزاي تسلم عمر مفاتيح القدس كل يوم دي حاجة يبقى إذا المفروض بيديله درس ويجي ينتقل بعد كده لصلاح الدين الأيوبي وعماد الدين زنكي ونور الدين محمود ويبتدي يتكلم عن تاريخ الصحابة في نصرة القدس يبقى خلي بالك لما الجلسة دي تتواصل باستمرار تصور انه سبع ثمان سنين يبقى تربت أجيال على أن قضية القدس دي قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى لما يلقاها في خطر يتحرك لتحريرها الحاجة الثانية ان المفروض ان الولد كل يوم اقول له وهو جاي ينام يا اولاد قبل ما تناموا ادعوا لاخوانكم في فلسطين مم.
اللهم سدد رميهم وتولى امرهم وتقبل آمين.
شهداءهم فك آمين.
اسراهم فك اسراهم كف ايدي المجرمين عنهم اربط على قلوبهم قلوب ابائهم وازواجهم وامهاتهم واطفالهم واشورهم في مصائبهم خيرا منهم خيرا منها ربنا ربنا انهم حفاة فاحملهم نعم، يا رب، جياعا يا فاطعمهم رب، يا رب.
عطشا فاسقهم مرضى فدويهم محصورون فك الحصار عنهم اللهم حنن قلوب المسلمين عليهم يبقى اقول له كل ما تنام تذكر اخوانك على ارض فلسطين نعم.
الشيء الاخر المفروض ان احنا دايما ندي لهم القصص النهارده انا شفت ثلاث مجلدات عاملها مركز الاعلام العربي فيها رصد لكل الشهداء نعم الذين استشهدوا في الانتفاضه 57 8 انا عاوز اقول هذه يجب تبقى اقاصيص تروى في المنتديات دي نربي على عشان كده الصحابه رضي الله عنهم كانوا ايه يعلموا اولادهم السير والمغازي كما نعلمهم نحن الايات من القران الكريم يبقى السير والمغازي وقصه فل... عشان احنا بننشئ اجيال عشان ما تضيعش القضيه ما لا تضيع القضية ولكن للأسف يا دكتور جمال أصلا إن ال- البيت بعيد عن القراءة الأب بيقول لك أنا مش فاضي أقرأ الأم بتقول لك أنا مش فاضي أ- أعلم ولادي يقرأوا إزاي وأعلمهم إيه ولا ولا عندي وقت أصلا إن أنا أسمع حد ولا أقرأ حاجة ولا ولا أعلم حاجة في تقصير أنا عايز حضرتك تذكر الأم تذكر الأب وتذكر الأم بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كلكم راع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مفيش كلام المفروض من حق الوالد على ولده مفيش عذر لأي حد يا مفيش دكتور.
مفيش- مفيش حاجه اسمها عذر المفروض لازم يعرفوا من هو العدو ومن هو الصديق نعم.
لان اليهود هذا هو الدين من هو العدو الصادق يعني اضف الى ذلك علمه لا يا ابني ما تشتريش هذه السلعه دي بتاع بتنتجها اليهود دي بتنتجها امريكا تنتجها فرنسا المانيا المانيا هي اللي ادت يا ابني التمويل المصري والغواصات النوويه لليهود البرنامج النووي ده اللي اديته فرنسا لليهود امريكا هي اللي اديتهم القنابل يجب مقاطعه البضائع الاجنبيه ونطالب القاده والزعماء يعني انا اذكر مثلا يعني احنا دول البتروليه اللي ربنا فتح عليها بالرزق نعم وربنا قال كده أفسأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم ب... الله أعطاكم وربنا قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا معروفا عن المنكر وظفوا هذا لخدمة دين الإسلام يعني أذكر الفيلك فيصل رحمة الله عليه سنة 73 73 أوقفوا ضخ البترول وده اللي خلى بدأ يجري ال- الكيان الصهيوني وللأسف يعني 73 يعني المعركة العسكرية يعني تم إدارتها بشكل جيد لكن ما بعد المعركة كان في فشل في إدارة الس... و- ووصلنا لحكاية كامب ديفيد نعم.
فلذلك أنا عاوز أقول للملك فيصل استخدم البترول لنصرة القضية وعشان كده قتلوه قتلهم الله واعتقد أسأل الله أن ينزلوا وينزل الشهداء آمين يا فأقول رب طيب يا يا العاهل السعودي في مؤتمر قال حوالي ألف مليار آه مليار أعتقد مليار دولار ل- ل- على إعمار في غزة وقالها كده كده إن هذا ال- ال- المليار دي لا تساوي قطر الدم في دم من دم الشهداء للأسف يا دكتور جمال ده كلام جميل و- ومبادرات حلوة قوي ولكن لما يحدث شيء لا أنا مفيش أنا أنا, إعمار، أنا مفيش أي شيء.
أذكر هقول في ناس لهم ثقل يا أستاذ ملهم نعم.
لما يجي ولا معاهد المملكة العربية السعودية وعاهد تركيا و- و- وقطر وال- والبحرين وال- والدول دول البترول ويجلسوا معنا مع بعضهم يا قادة العالم الغربي أنتم تحتمل ت- تستفيدون من ثرواتنا ومن أسواقنا القضية الفلسطينية ده خط أحمر دماء المسلمين مش مش مش مية بيننا وبينكم بحور من الدماء يعني عاوز أقول أنا أتمنى- أظلمهم أنا أطالب ابتغاء مرضات الله لأن من للإسلام أنا بقول لكم وإسلاما و... من للإسلام إن لم تكن أنتم يا قادة ق- زعيم مصر يبقى لازم يمتثل معهم المفروض في حاجة صحيح ان في مفاوضات قصدي اقول في اتفاق مع العدو كيف كيف تتحد الأمة الإسلامية ده سؤال أنا محتاج حضرتك ت- ت- ت- يعني تجيب على هذا على هذا السؤال بكلمات بسيطة جدا حتى إن الناس كلها تفهم هذا الكلام وتعي هذا الكلام من خلال القرآن الكريم كيف تتحد الأمة بعد الاتصال السلام عليكم
السلام ورحمة الله أستاذ عز الدين أهلا بيك
عز الدين معك من المغرب والله العظيم يا أستاذ والله العظيم إلى يوم يوم يوم يحس بهذا المرض وحسب الله العظيم إلى الشاشة تقلبون ثلاث قنوات وانتم في جنب في جلسة والله العظيم إني إني لا رأيت إني لا رأيت ما رأيت أحسن في جنبه والرجل عبد يوسف غيطه وقالت لي أنا تنطر علينا برد ارجو ارجو ارجو محمد حسين يدير لي ضرب ضربوني راه سبيان راه مرض راه مرض حق الله العظيم ارجوكم ارجوكم ابقوا طيبين ولا يبردوني القلب راه راه سكرت راه ما عندنا لا بنوك ولا وزاره ولا والو ولا عندنا تعبت يا عبد نعم. ربنا يبارك فيك والمشاعر يعني ربنا يكرمك أستاذ عبد الله السلام عليكم
آه، السلام عليكم وعليكم السلام، ورحمة الله أهلا وسهلا.
وبركاته. كيف حالك يا استاذ في ملهم نعمة الحمد لله جزاكم الله خيرا على هذا الطرح الطيب الجميل الذي يعني كانت الامه الاسلاميه في حاجه ماسه اليه في نعم.
هذا التوقيت الان نعم استاذ ملهم ملهم القضيه الفلسطينيه اعتض- يعني بقى- يعني اصبحت الان آه، قضيه يعني غامضه وليست واضحه الرؤيه بمعنى وجزا بمعنى يا الله أستاذنا خ- جزا الله خيرا الدكتور جمال على ما افاض به واراد ان يوضح القليل القليل من هذا صحيح، من هذه صحيح.
الر- الرؤيه. آه، استاذ ملهم أن- يعني عده وقفات سريعه ارجو ان يسجلها الدكتور جمال ويرد عليها. اصبح الصراع الفلسطيني الاسرائيلي الفلسطيني ليس صراع اسرائيلي فلسطيني الان. نحن نبحث ال- ال- ال- الحل من الداخل، الصلح الدا- داخل البيت الواحد. كيف يهبنا العدو نحن أمامنا عدو واحد والعدو ظاهر وجلي لي أنا ليس مع أي أحد يقول من عدونا ومن صديقنا نعم.
العدو أمامنا العدو واحد كيف نتحد أمام هذا العدو الآن في فلسطين يا أستاذ ملهم نعم.
13 مؤسسة وكل هذه المؤسسات منشقة على أنفسها إيه لو كانت فل- الف- اليد الفلسطينية يدا واحدة ومن خلفها الأمة العربية يدا واحدة ما كان للعدو أن يفعل بنا الأفاعيل لقد استهان بنا العدو عندما هن على أنفسنا كيف نطلب النصر من أعدائنا نطلب النصر من هنا وهناك من الذي يسمعنا إذا كنا يعني هن على أنفسنا وماذا لدينا وماذا عندنا يا أستاذ ملهم القضية قضية إسلامية عربية يجب أن نقف جميعا يدا واحدة القادة العرب وعلماء العرب يجب عليهم الآن التحرك سريعا نحو الإصلاح البيت الداخلي أولا حماس هي التي أراقت دم فتح وفتح أراقت دم حماس يا يا أستاذ ملهم يا دكتور جمال بأي حق حماس تقتل أنصار السنة وأهل السنة والجماعة في مسجد ابن تيمية في غزة يا أستاذ جمال نحن نحترق في الخارج وهم لا يحترقون في الداخل أستاذ جمال أستاذ ملهم القضية صعبة وغامضة الرؤية أرجو أن الدكتور جمال يجليها حاضر.
ونحن نتألم كمدا لما يحدث لإخواننا وأبنائنا في فلسطين ربنا يشرح صدرك يا رب اللهم امين حاضر ان شاء الله آه، محاور مهمة ولكن الوقت يا دكتور جمال هاخد مع حضرتك كيف تتحد الأمة الإسلامية من جديد يعني هو هو الامه لازم تكون متربيه يا استاذ ملهم ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ده امر من الملك آه. ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا والرسول عليه الصلاه والسلام جاء وجد الامه مفككه والعصبيه موجوده عايز- زي ما قال بعضهم يشتغل لحساب الفرس وبعضهم لحساب الروم وبعدين قالوا احيانا على بكر اخينا ان لم نجد لأ- الا اخانا الأمة كانت مفككة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بنى العقيدة فلما بنى العقيدة صلى الله عليه وسلم حصل الائتلاف القضية الأولى القضية الأولى نعم الآن الثقافات تباينت ايش اللي بهائي وايش اللي مش عارف ايه قدياني وايش مش عارف ايه نعم، يعني نعم.
تفاينت الفروع فشيء طبيعي مش هيحدث تآلف يا استاذ ملهم نعم.
لا يمكن يجتمع الضدان ف- يعني لكن المفروض ربنا قال وان طائفتان من المؤمنين من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا يعني تعدل تقول لا غلطت وده غلطت تقول لي بتاع أسلو أنت اعترفت بالكيان الصهيوني ده غير جائز والمفروض العمل اللي أنت بتعمله لازم يبقى فيه خيار فيه ثوابت نعم في ثوابت قال لك 18 سنة ما عملتش حاجة الحاجة الأخرى إن المفروض وأنت راجل المفروض مسؤول رئيس السلطة الفلسطينية نعم كيف تقف وتؤلب الناس على المقاومة في أرض فلسطين ساعة القتال الحرب على غزة ال 22 يوم ده نقول احنا عشان الصواريخ العبثية أي سو... فأنا عايز أقول هنا إذا احنا هذا ليس مجال فتح وضعاف يبقى وعد.
لكن الاعتصام بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا فتفشلوا.
وتذهب ريحكم والرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله كده عليه وسلم.
عاوزين تموت القوميات هذا يقول لك هذا مصري وهذا سعودي وهذا كويتي وهذا ايه ده العدو مزقنا في سايكس بيكو وقبلنا بالتقسيم ما بنحاولش نتفت ن- نتوحد.
نقرأ التاريخ.
أي- تقرأ دولة يا اخواننا احنا امة واحدة ما يصحش احنا تمزقنا مزقا وراضيين بالتمزق لكن انا املي في الله يعني لازم ما يفارقناش الامل يا استاذ مصعب ربنا هذه الامه طالما الايمان وقر في قلوب كثير من ابنائها فربنا قال فاما الزوج فيزن اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض نعم.
احنا املنا كبير ان قالت وزعماء العالم العربي والاسلامي ومش هنقول العربي بس العالم الاسلامي قد دي قضيه العالم الاسلامي المحوريه مش قضيه العرب نعم ولا قضية و- وكلمة صراع عربي هو في صراع ده العدو بيضرب واحنا مش قادرين ندفع عن نفسنا هو في صراع وهو والقضية بي- والعدو بيقول يهودية احنا نقول له إسلامية مش هقول له حمسوية ولا مم.
ولا فلسطينية دي قضية إسلامية بالدرجة الأولى في قضية تصحيح المسار تصحيح المفاهيم يسبق تصحيح المسار تمام عايز حضرتك تقول لي في, في النهايه يا دكتور جمال لان احنا قدامنا يعني دقيقه واحده اكرر برضو حضرتك قلت في في كلام حضرتك في ثنايا الكلام دور الاعلام لان المشكله يا دكتور جمال الان الاعلام هو يعني يعني انا هستعير لفظ الشيخ حسان دايما كان بيقوله في حلقه معنا هنا في كانت في حلقه العنف لما قال الاعلام معول هدم معول هدم انا عايز اقول لحضرتك ان الاعلام هو السبب الرئيسي الان اللي ضيع قضيه القدس عشان اللي كده- ميع قضيه القدس عشان كده جمال حمدان رحمة الله عليه نعم قال إن الصهيونية هي التي تمتطي ظهر المنظمات الدولية والدول الغربية كلها ودول قال كده في مركز القرار في دول العالم كله نعم.
إيش القرار السياسي وال و و و والعسكري و والاشت- و والتع... يعني قال الرجل قال بس هي في المسألة قال ليه لأن الإعلام في يد الصهيونية مم.
طالما الإعلام في يدها فهي يبقى القرار في يدها إذا دكتور جمال على كل إنسان على كل صحفي على كل صاحب قلم على كل كاتب على كل إعلامي على كل من سخر الله تبارك وتعالى له منبر من أجل أن يتكلم والناس تقرأ كلامه أو الناس تشاهده يعلم بأن الكلمة أمانة أيوة.
وإن الكلمة شأنها عظيم أيوة.
وخطرها جسيم أيوة.
ولم لا فبكلمة يدخل المرء دين أيوة.
الله وبكلمة يخرج من دين أيوة.
الله أيوة.
وبكلمات ينال رضوان الله وبكلمات يستحق سخط الله وبكلمات تحل له امرأة وبكلمة تحرم عليه وبكلمة يسعد حزين أو يحزن سعيد وبكلمة قد يذبح شريف أو ترمى عفيفة وبكلمة تستيقظ العواطف النبيلة والضمائر الحية وبكلمة قد تسيل برك من الدماء وتنمو الأحقاد والشحناء وبكلمات تبكي العيون وتلين الجلود وتخشع القلوب وتنشرح الصدور وتعلو الهمم والكلمة إذا كانت صادقة فهي كلمة باقية مثمرة فكم من كلمات ولدت حية وبقيت فيها الحياة بحياة أصحابها بل وبعد مماتهم بين الجوانح في الأعماق سكناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها مشاهدينا الكرام فلسطين تناديكم نسأل الله تبارك وتعالى أن يوحد كلمة المسلمين على كلمة واحدة وأن يجمع المسلمين على قلب رجل واحد اللهم أمين وأن يعيد المسجد الأقصى إلى المسلمين اللهم أمين وأن يحفظ فلسطين ومصر وسائر البلاد من سائر من كيد الأعداء كلام يعني مش عارفين نقول ايه والله يعني مشاهدينا الكرام دكتور جمال ركز على كلام مهم جدا لا احنا احنا قاعدين نتكلم بنتكلم كتير جدا وللاسف ان احنا تحولنا من امه كلام المفترض نتحول لافعال ولكن كله كلام نسال الله تبارك وتعالى ان يجعل اقوالنا تتحول لافعال اللهم امين واعمال اللهم امين مشاهدينا الكرام في النهايه باسمكم بتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيله الاستاذ الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي المؤرخ الاسلامي الكبير استاذ التاريخ الاسلامي شكرا جزيلا دكتور جمال ربنا يكرمك انت اثرت فينا دكتور جمال وبنتعلم منك دايما وربنا يزيدك ويبارك في عمرك يا رب اللهم امين شكرا الله لك ولقناه الرحمه والجهد الذين تبذلونه لخدمه القضيه شكرا جزيلا لك الحسنات يا رب امين يا رب اللهم امين مشاهدينا الكرام في انتظار حضراتكم في لقاء الثلاثاء باذن الله تبارك وتعالى احبكم في الله كل التحيه وتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا امتي وجب الكفاح فدع التشدق والصياح يا امتي وجب الكفاح فدع التشدق والصياح ودع التقاعس ليس ينصر من تقاعس واستراح ودع الرياء فقد تكلمت المذابح والجراح كذب الدعاة إلى السلام فلا سلام ولا سماح ما عاد يجدينا البكاء على الطلول ولا النواح لغة الكلام تعطلت إلا التكلم بالرماح إنا نتوق لألسن مكم على أيدي انفصاح يا قوم إن الأمر جد قد مضى زمن الجد